باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين في المرات السابقة في الأسابيع السابقة كلمتكم عن الصوم وعلاقة الصوم بالتوبة وعلاقة الصوم بضبط النفس وعلاقة الصوم بالعطاء واليوم أكلمكم عن علاقة الصوم بالطعام الروحي يعني لازم اثناء الصوم يكون لك طعام روح كون ان الجسد ما ياكلش والروح ايضا ليس لها طعام الانسان يتعب وكمان الصوم عندنا ليس مجرد فضيلة جسدية انما الصوم هو فترة روحية يقضيها الانسان مع الله فلذلك لابد له من الطعام الروحي ولذلك احنا في القسمة بتاعت الصوم باستمرار نقول الصوم والصلاة كذا الصوم والصلاة كذا الصوم والصلاة كذا إلى آخره فنجمع بين الصوم والصلاة بين صوم الجسد والعمل الروحي او الطعام الروحي والروح لما تأخذ طعامها لما تتغذى الروح تستطيع انها ترفع الجسد تشيل الجسد وتسنده زي انسان مثلا يكون جعان يقرا قصه ويستمر فيها ومنه بيتغذى فكره بدي ينسى جوعه او يشوف رواية بيتغذى بيها بينسى جوعه فكم بالاكثر لو كان الطعام الروحي طعام بتاع روح فعلا نعم مش مجرد تسليع الروح ممكن تشيل الجسد ولذلك احنا في اسبوع الالام بيكون صيام صعب جدا وانقطاع شديد عن الطعام بشكل يتميز عن كل ايام السنة ولكن لان الروح بتتغذى بالالحان وبالمناسبات الطيبة المقدسة يعني وهي بتتغذى بالألحان فبتقدر الروح تشيل الجسد أثناء الصيام أيضا موسى النبي معروف أنه صام أربعين يوما أثناء ما بياخد لوحي الشريعة من ربنا على الجبل لأنه كان بيتغذى بالوجود في حضرة الله وبالمتعة بالعشرة الإلهية استطاع أن يحتمل الأربعين يوما وبرضه نقول عن السيد المسيح إن صام أربعين يوما ولكن في عشرة مع الآب في فترة روحية لذلك احتمل الصوم من أجل هذا نحب نتكلم على أهمية الطعام الروحي بالنسبة للصائم الطعام الروحي أنواع كثيرة جدا ولعلني في هذه الليلة أكلمكم عن ثلاث نقط فقط من الطعام الروحي الكتاب المقدس سير القديسين التأمل الكتاب المقدس طعام روحي عشان كده السيد المسيح قال ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله فقراءتك في الكتاب المقدس طعام روحي تتغذى بها روحك بس دي عايزة مداومة على القراءة ومش كل قراءة تقرأ الكتاب المقدس بخشوع يبقى مشتركة روحك بتأمل يبقى مشتركة روحك تقرأ بفهم يبقى مشتركة روحك تقرأ بأسلوب روحي يعني تحفظ الآيات وتطبق على نفسك يعني تاخد تدريب عملية للتطبيق لتطبيق وصايا الله على حياتك ستصبح الآيات بالنسبة لك طعم روحك وافتكر باستمرار قول الكتاب ان كلمة الله لا ترجع فارغة لا ترجع فارغة لابد تترك تأثيرها في نفسك تأثيرها في نفسك انا فاكر زمان وانا شاب صغير كان عندي نوتة مخصوصة لما اقرا في الكتاب المقدس الآية اللي تترك في نفسي عمقا معينا أروح كاتبها في النوتة دي وتبقى النوتة دي تجميع لآيات معينة تركت عمقها في القلب والعقل أرجع إليها في وقت ثاني يكون لها نفس التأثير كل كلمة من كلام ربنا لها تأثير في نفسك فالكتاب المقدس يعطي استنارة استنارة للفكر والقلب والروح عشان كده بنقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي كما في المزمور وعلشان كده احنا اثناء قرايه الانجيل في الكنيسه بننور شموع حوالين المنجلية أثناء قراية الإنجيل عشان نفتكر إن كلام ربنا ده نور والمزمور يقول أيضا وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد فقراءة الكتاب تعطي استضاءة للروح والعقل والفكر وايضا تساعد على النمو الروحي كل ما بتاخد وصايا ربنا وتحاول تطبق تساعدك على النمو الروحي زي ما بيقول برضه في المزمور خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك او زي ما قال احد القديسين انك ترد على الخطية بوصية كل ما تجيلك خطية ترد عليها بوصية من وصايا الله فالوصايا بتاعت ربنا تديك نوع من المناعة ومن المقاومة آه للخطايا ايضا قراءتك في الكتاب المقدس تكون مجالا للتداريب الروحية يعني مش تقرا وخلاص لا القراية دي وسيلة وليست مجرد غاية وسيلة انك انت تشوف ايه اللي ينقصك وتدرب نفسك عليه ويا ريت يكون عندك نوت ايضا للتداريب الروحيه تحط فيها اسم التدريب والآية التي تساعد عليه وتراقب نفسك في تطبيق هذا الأمر كمان قراءة الكتاب المقدس تحفظ عقلك من الطياشة لأن عقل الإنسان ياما بيطيش يسرح في حاجات كتيرة لكن كل ما يقرا في الكتاب ياخذ فضيله جمع الفكر يجمع فكره من الطياشه من السرحان ودي تبقى كويسه ليه بس المهم في هذا الطعام الروحي للكتاب المقدس انك تدرب نفسك على اقتناء الكتاب وعلى قراءة الكتاب تدرب نفسك على اقتناء اقتناء الكتاب وقراءة الكتاب يعني يا ريت يكون في جيبك ولو كتاب نصف صغيرة من كتاب المقدس أو بشارة من البشاير صغيرة كده أو واحدة ست شنطتها مليانة من كل شكل ونوع تحط هذا النوع برضو معاها آه إن يوجد كتاب مقدس أو بشارة صغيرة كده في الشنطة بتاعتها كما ان الكتاب المقدس يترك تأثيرا في النفس كذلك قراءة سير القديسين لان قراءة سير القديسين تعطيك فكرة عن مستويات عليا من الفضيلة قد وصل اليها هؤلاء الناس فتبقى بتعيش في جو سامي مرتفع عن الاجواء العاديه وتذكر في قراءة القديسين عمل الروح في هؤلاء الأشخاص وأيضا من تأثير قراية القديسين تعرف أن الكمال الروحي ممكن أن في أشخاص جربوا في كل فضيلة من الفضائل واستطاعوا أن يصلوا إلى مستويات قوية وعالية دي تشجع وقال احد الاباء شهية هي سير القديسين مثل المياه للغروس الجدد يعني لما تغرس نبات جديد كده دي زي المية اللي بترويه وتعطيله قوة وأيضا قراءة سير القديسين تعطيك مجالا طيبا للقدوة القدوة الصالحة ربما ما بتجدش هذه القدوة في الحياة العامة اللي انت بتمشي فيها في الناس العاديين اللي بتقابلهم لكن في سير القديسين تجد هذه القدوة تعلمك الحياة الروحية وكيف تكون وإن ما قدرتش تسلك كما سلكوا على الأقل سير القديسين تعطيك شعورا بالاتضاع نفسك تتضع لما تشوف القامات العالية دي وانت ما وصلتش لحاجة فيها وأيضا قراءة سير القديسين تعطيك روح الحكمة والإفراز تعرف ازاي كانوا بيتصرفوا مثلا وايضا تعطيك مداومة النمو الروحي لانك تشتاق الى النمو لما تشوف هذه الدرجات العالية وتعرف منها برضو اسلوب التعامل مع الناس النقطة الثالثة اللي كلمت عليها في الطعام الروحي هي التأمل التأمل يعني الدخول بعمق في الفهم مش بطريقة سطحية الطريقة السطحية ما فيهاش تأمل لكن التأمل فيه لون من العمق وفيه شغل العقل بما يفيد لمن يتدرب على التأمل يشغل عقله فيما يفيد ويوسع دائرة تفكيره والتأمل على الأنواع في تأمل في الكتاب المقدس في تأمل في الطبيعة في تأمل في صفات الله في تأمل حتى في في جسم الإنسان ووظائف الأعضاء في تأمل في الأحداث وفي الحوادث الشخص العادي بيبقى سطحي في نظرته إلى الأمور والشخص المتأمل فيه عمق التأمل في الكتاب المقدس يعني تتأمل في إحدى الوصايا في إحدى الآيات في إحدى الفضائل وتشوف الفضيلة دي كيف تكون وإلى أي درجة تنمو وإيه طريقة اقتنائها وإيه وجودها في حياة الأبرار تتأمل هذا الأمر أيضا التأمل في الكتاب المقدس تعرف منه كيف كان الله تبارك اسمه كيف كان الله يتعامل مع الناس من أول آدم ونوح لغاية ما يحكي عنه الكتاب المقدس من القصص ازاي ربنا كان بيتعامل مع الابرار وازاي كان بيتعامل مع الخطاة الى اخره فرض التأمل ده يفيدك من جهة التأمل في الطبيعة لعل من الأمثلة البارزة ليها ما ورد في سفر التكوين ان ابانا اسحاق خرج نحو المساء يتامل في الطبيعه تتامل في كل حاجه من الطبيعه ده انت لو نظرت بعمق لكل شيء تجد تغذيه روحيه ليك مجرد الشجره التي تنمو باستمرار لو تأملت في هذا الأمر تأخذ درسا في وجوب النمو ده في أشجار تبدأ ببذرة صغيرة وتصير تصير شجرة ضخمة تتآوى إليها طيور السماء لو تأملت مثلا في التكعيبة بتاعت العنب ازاي انها في الصيف تمتلئ بالأوراق فاللي يجلس تحتيها يستظل بها وفي الشتاء تنفض أوراقها لكي تعطي دفئا من حرارة الشمس لمن يجلس تحتها ده على رأي الكتاب المقدس يقول لك انك انت تأمل في النملة ايها الكسلان النملة التي هي دائما تشتغل انا في حياتي كلها لم ارى نملة واقفة حصل شبكة دايما تمشي وتجري وتمشي وتجري مفيش نملة ابدا واقفة لو كانت واقفة تبقى ميتة ليها عجب في النملة دي فاكر مرة كنت قاعد عند باب المغارة بتاعتي في الجبل كان في كومة رمل وشفت نملاية طلعت في الرمل انهار الرمل راحت واقعة على طول طلعت تاني انهار الرمل راحت واقعة طلعت تاني ما ماسك ما يأستش أبدا ولم تكل هتطلع يعني هتطلع عجب الناس دول انت لما تتأمل في النحلة وازاي بتشتغل ده يمكن الانسان يفتكر ان هو عاقل وذكي وبيعمل حاجات كتير النحلة دي ازاي بترتب امورها في الشغالة وفي الملكات وفي الشهد اللي بتعمله وفي غذاء الملكات اللي احنا بنسرقه منها ون- ونحوله الى طعام في الدكدخانات يسموه رويال جيلي إيه على رأي أحمد شوقي لما بيقول عن النحلة مملكة مدبرة بامرأة مؤمرة تحمل في العمال والصناع عبء السيطرة إعجاب, إعجاب لعمال يولون عليهم قيصرة القيصرة دي النحلاية يعني النساء اللي عايزين فرصة يشعروا بقيمتهم في الحياة يشوفوا النحل ملكة النحل ملك على كل الرجال قصدي اقول على كل الذكور اللي موجودين التأمل في الطبيعة يعطي دروسا كثيرة من الطبيعة أيضا جسم الإنسان لو الواحد يدرس المخ وكيف يشتغل وكيف يز- يصدر أوامره إلى باقي الجسم لو ي- ي- يشوف القلب ازاي بيشتغل لو يشوف الكبد ازاي بيشتغل ده زمان كانوا بيدرسوا الطب في كليات اللاهوت لأن علم وظائف الأعضاء يعطي إيمانا للإنسان حاجة عجب في عجب صدقوني السنة الصغيرة دي مهما عمل الواحد ما يقدرش يعمل سنة زيها حتى لو عملوا له زرع أسنان السنة بما فيها من تركيب وما تتصل به من أعصاب وقوتها وشكلها والتعاون ما بين السنان اللي تحت والسنان اللي فوق ووظيفة إيه، حاجة عجيبة مجرد سنة قد كده التأمل في الحاجات دي في كل أجهزة الإنسان الأج- الجهاز الأولي والجهاز الهضمي والجهاز الأعصاب حاجة عجب عجب من التأملات الجميلة جدا التأمل في صفات الله يعني لو الإنسان يقعد يتأمل في صفات الله يشبع روحيا يعني مثلا طول أناف الله طول أنافه يعني باله طويل طول أناف الله مع الملحدين ومع عبدة الأصنام ومع الخطاة ومع مضطهد الكنيسة أمثال ديوقليانوس ونيرون ربنا عجيب جدا ده طول أناته على الناس بتوع الشيوعية اللي قالوا ما فيش ربنا سبعين سنة لغاية لما رجعوا لربنا الواحد لما يتأمل ازاي ربنا طويل الأناه طويل البال ياخد درس كبير جدا لما نشوف طول أناة الله مع الذين هربوا منه أمثال يونان برضه بطول أناة لغاية لما رجعوا لذلك من عجب في طول أناة ربنا إن داوود النبي يقول أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان لأن ما رحم الله واسعة لما تقع في ايد ربنا برضه حنينه ايده لما تقع في ايد انسان ما تضمنش يعمل فيك ايه اقع في يد الله ولا اقع في يد انسان لان مراحم الله واسعه التامل في محبه الله في رعايته للناس أمثلة كثيرة جدا في الكتاب المقدس ازاي ربنا اهتم بالبشرية منذ خلقها حتى الآن التأمل في عدم محدودية الله صفة الله انه غير محدود غير محدود من جهة المكان غير محدود من جهة الزمان غير محدود من جهة القدرة غير محدود من جهة الفهم والمعرفة صفة لا توجد إلا في الله وحده فقط غير محدود أي صفة من دول تقعد تتأمل فيها تجد فيها شبع لنفسك تتأمل في تدخل الله في المشاكل وحلها غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله والمشكلة اللي الناس ما يعرفوش يحلوها ربنا يتدخل ويحلها ازاي دي حاجة الواحد يراها ويتأمل فيها من غير ما يقول ازاي يد الله في التاريخ يد الله في الأحداث الناس بيقروا في التاريخ الحوادث ورا بعض لكن مين فيهم بي بيتأمل يد الله في الأحداث ازاي الأمور تمر تمر تمر وتوصل لنتيجة معينة عجيبة يد الله في الأحداث التأمل في قوة الله وفي معجزاته وفي عجائبه قوة الله ومعجزاته وعجائبه بل أيضا من الجميل أن نتأمل في إزاي ربنا بيمنح بعض البشر جزءا من قوته ومن عجائبه ومن معجزاته فتتم عجائب على أيدي قديسي الله ورجاله تأمل في حاجات زي كده تتأمل في كمال الله في جلال الله تتأمل في سماء الله في سمو الله في ملائكته تتأمل في العالم الآتي في النعيم الأبدي في عشرة الملائكة وعشرة القديسين كل دي تأملات جميلة لما عقلك ينشغل بيها أحسن ما تسيبه يقعد يسرح في أي حاجة حتى غلط بقي كيف الإنسان يتأمل في الأحداث وفي الحوادث كل حدث من الأحداث لما تتأمل فيه ربما تجد له معنى معين وخصوصا لما تشوف ايه نتائجه خلي عقلك في فترة الصوم تشغل عقلك بحاجة مظبوط لو عقلك ما شغلتوش بحاجة صح ممكن ينشغل بحاجة غلط او بحاجة